الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه وسن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه في الحلقة الثانية من برنامجكم القرآن غيرني يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم نورتنا وشرفتنا ورمضان جميل جدا معك ربنا يكرمك ربنا يجوزك من على الصراط ان شاء الله بنور القران ان شاء الله الله يبارك فيك شيخنا الكريم آه، آه، كنا نتكلم في- قبل التسجيل حول هود شيبتني هود واخواتها الله اكبر الله اكبر يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم.
هو بدايه بيحضرني دلوقتي مثل آه، آه، يعني اسره اب وام وبنت وابن وال- الام مريضه وهتموت لو ما عملتش عمليه نعم.
والولد في الثانويه عامه وهيسقط لو ما خدش دروس والبنت مخطوبه وخطيبها هيسيبها لو ما جابتش الجزء اللي عليها من العفش والاب مش عارف يعمل ايه والمشكله بتتفاقم قالوا ما انا هسافر وابعت لكم الحل كل شهر في جواب سافر فبعد شهر بعت لهم جواب المفروض ان ايه في الحل فبداوا يمسكوا الجواب الجواب ده من عند ابونا يبوسوا في الجواب ويحضنوا فيه وبعد كده الام لسه هتموت بسبب ان هي ما عملتش عمليه نعم.
والابن لسه هيسقط بسبب انه ما خدش دروس والبنت هت- خطيبها يسيبها ومش عارفين في ايه ابوهم بعت لهم جواب تاني حطوه في علبه قطيفه وبداوا وهم رايحين وهم جايين يبوسوا فيه فيعني ده تعامل الامه مع القران هو الحل اللي بعته لهم الفلوس اللي جوه الجواب فالحل انهم يفتحوا الجواب الامه دلوقتي مش عايزه تفتح المصحف فتحه حقيقيه الامه دلوقتي عايزه تبوس المصحف عايزه تحطه في علبه قطيفه عايزه تقراه قرايه سريعه وخلاص ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه انما ان احنا نفتح قلوبنا للقران ان احنا نبدا نستفيد استفاده حقيقيه من القران لا يزال علاقه الامه بالقران عامله زي علاقتنا بصندوق مجوهرات شكله من بره مبهر فاحنا قاعدين نقول شوفوا الصندوق شوفوا الزخارف يا عم انت لو فتحت الصندوق الكنوز اللي جواه هتخطف عينك وهتخطف قلبك نعم.
يبقى عايزين نفتح صندوق المجوهرات يا جماعه في رمضان ولا نكتفي بظاهر الايات للأسف علاقتنا بالقرآن أصبحت الآن علاقة موسمية علاقة موسمية علاقة في رمضان نعم.
وإنما لو أحسننا استثمار رمضان في تدبر القرآن رمضان السنة دي شعرنا فيه فيدارسه القرآن الله.
مش فيقرئه القرآن شعرنا فيه مدارسة القرآن عايزين ندرسه عايزين نفهمه ها، بما كنتم آه، آه، تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون نعم.
مش بما كنتم تقرؤون تدرسون عايزين دراسة القرآن إذا هناك حث على الدراسة والتدبر شيخنا الكريم طبعا عايزين عايزين نفهم عايزين نفهم ايه الكلام اللي ربنا نازل جبريل من فوق سبع سماوات بيه عشان ينور لنا حياتنا ويحل لنا مشاكلنا يعني عايزين يعني عايزين نستوعب الانوار اللي جوه القران عشان نقدر باذن الله سبحانه وتعالى نخدم امتنا صح الله يبارك فيك شيبتني هود وأخواتها شيبتني هود واخواتها القران غيرني يعني مع نموذج جديد من نماذج ايات غيرت المره دي اللي غيرته هو النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله يقول عليه وسلم.
شيبتني هود واخواتها شيبتني تخيل الانسان بيقول لك انا شعر شا... راسي شاب انا شعر لحيتي شاب بسبب القران وهو أشرف الخلق وهو يعني وعليه الصلاه والسلام اشرف الخلق يعني الوقت في ناس شابت كتير الله قوي عليه بسبب رعبها من اسهم البورصه بتطلع وتنزل صحيح.
في ناس شابت من كتر الهموم اللي ولادها ورثها لهم وال- والتلطيم في الحياه في ناس شابت بسبب انما في ناس شابت بسبب القران بسبب التدبر في القران بسبب الحياه مع معاني القران ومع مواقف القران الت- ال- التكوير الانفطار الانشقاق الثلاث صور دول يعني سبحان الله العظيم هم ورا بعض بس بينهم صوره اسمها صوره الايه مطففين نعم.
وده اسمه الاعجاز التغييري في القران سوره المطففين آه يعني زي ما هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى صوره نازله بتعالج مرض من اسوا الامراض اللي كانت موجوده في المدينه المنوره يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام دخلها طب انا عايز اعالج مرض شاب دلوقتي بيعصى ربنا بنت دلوقتي متعلقه بمعصيه مش قادره تسيبها آه واحد دلوقتي متعلق بذنب غارس فيه مش قادر انه يتخلص منه ربنا حط له الذنب ده ما بين صوره بتتكلم عن يوم القيامه اللي هي الانفطار وصوره بتتكلم عن يوم القيامه اللي هو الايه الانشقاق كان الوعظ والارتباط بالدار الاخره هو ده اللي هيعالج قلوبنا وهيعالج ارتباطنا بالمعاصي نعم.
آه، آه، يعني سوره التكوير وسوره الانفطار وسوره الانشقاق ثلاث صور ورا بعض كده سوره اذا الشمس كورت وبعد كده اذا السماء انفطرت وبعد نعم.
كده اذا السماء انشقت اذا الشمس كورت اصعب اذا الشمس الشمس اللي اكبر من الارض مليون و200 الف مره الشمس اللي درجه حرارتها 15 مليون درجه مئويه الشمس اللي لسان اللهب بيطلع منها نص مليون كيلومتر الشمس اللي الرياح الشمسيه بتاعتها لولا الغلاف الجوي كانت سممت الارض كلها وبيننا وبينها 93 مليون ميل وبيننا وبينها 93 مليون ميل الشمس اذا الشمس كورت ايه تخوف ولا لا كورت بمعنى ايه كورت يعني لف بعضها على بعض والقيت في جهنم فصارت حجر من حجاره جهنم سلم يعني يعني ال- الشمس اللي 15 مليون درجه مئويه ديت حجر من الاحجار التي تتقد منها جهنم امال جهنم دي تبقى ايه يا الله اه ما يعني ده, ده الشمس دي تبع نار الدنيا فما بالنا بنار الاخره والعياذ بالله طب اذا الشمس كورت كلمه مرعبه نعم طيب هي الاكثر رعبا ولا اذا السماء انفطرت ايه الشمس في السماء اصلا هي ايه الشمس في مجره التبانه اصلا هي ايه الشمس في السماء الدنيا اصلا فلما ربنا يقول اذا السماء انفطرت انفطرت يعني ايه الانفطار ما عادش فيه انتظام في عقد الكون مع بعضه عارف زي مثلا سبحه مربوطه بحبل مع بعض وانتفعت.
لما لما الحبل ده يروح انفرط عقد الكون لا اله الا الله انفرط عقد الكون معناه اصطدامات كونيه مروعه واصطدامات كونيه ديت لما مجره تخبط في مجره ماشي انما الكره الارضيه تروح في نص كل ده ما هو كل ده بينعكس على الارض يعني انت في بمن عليها.
واقف في بدر- بمن عليها واقف في بدروم في آه، آه، عماره سبعة ادوار فالسبعة ادوار بيقعوا عليك ربنا يحفظنا جميعا طب لو سبع سماوات بيقعوا عليك يا الله عشان كده ربنا مشاهد لي- مرعبه مشاهد مرعبه يوم تكون السماء كالمهل يعني ايه المهل زي الزيت المغلي طب المنظر ده يعني المنظر ده نتخيله ازاي ليه جنبنا كوكب اهوت ال- ال- الكواكب اللي بتاعه المجموعه الشمسيه الكواكب القريبه من الشمس بيقول لك بيسقط عليها باستمرار امراض ح- امطار حمضيه يعني زي حمض ال- آه، ميه النار كده يعني تخيل السماء بتاعتها بتسقط ميه نار فالمنظر ما احناش محتاجين ان احنا نتخيله غيبيا هو المنظر بيحصل في الكواكب اللي جنبنا ولكن ربنا حفظ الارض من هذا المشهد يعني ولو شاء الله لكانت الارض في الدنيا بهذا المشهد يبقى اذا السماء انفطرت يبقى ربنا ك- قال اول سوره التكوير بعد كده السوره اللي بعدها سوره الايه الانفطار اذا السماء انفطرت يبقى ال- نبره الوعظ بتتزايد ولا لا نعم.
يبقى بعد كده سوره الانشقاق السماء انشقت.
اذا السماء انشقت يا الاشد الله.
انفطار السماء ولا انشقاق السماء انشقاق ذره خلى امريكا تخلص الحرب العالميه الاولى في 48 ساعه الحرب العالميه الثانيه في 48 ساعه لما عملت القنبله الذريه المبنيه على انشقاق الذره فما بالك بانشقاق المجره فما بالك بانشقاق الكون يبقى السماء انفطرت الكوكب ده راح الناحيه دي والكوكب ده الناحيه دي اشد ولا ذرات الكون والمجرات انشقت الانشقاق اشد تاولا انشقاق ذره يقلب الكره الارضيه يموت بلد كامله سلم يا رب.
يدفن بلد كامله يبقى اذا نبره الوعظ بتتزايد التكوير مرعبه ولكن الانشقاق الانفطار اقوى ولكن الانشطار اعلى يبقى تزايد الوعظ ده بيدلنا على ايه ان انت لازم تزيد ان ما ينفعش انك تفضل ثابت وتفضل مستمر في طريق ربنا نعم.
ان وردك بتاع القران النهارده ما ينفعش خشوع النهارده يبقى زي خشوع امبارح سبحان الله والله يا شيخنا صور وايات قراناها كثيره لكن لاول مره نقف معها بهذا التدبر ما هو احنا احنا عايزين بقى عايزين نفتح صندوق المجوهرات نعم عايزين نطلع كنوز القرآن عايزين ن... ن- يعني عايزين نقرب من كلام الله عايزين نعرف الكتاب ده يا جماعة مش ده اللي صنع أبو بكر وعمر مش ده اللي صنع سلمان ومصعب وخباب وخبيب مش ده اللي صنعهم نعم.
الكتاب ده ما بيصنعناش احنا ليه احنا كمان الكورد... الك- الكتاب ده ما بيحولناش لنفس النماذج ليه لان احنا ما سلمناش حياتنا ليه ما سلمناش حياتنا ليه وسلمنا حياتنا للقرآن غلنا حياتنا عشان كده لعل البعض خرج الان يقول انا ما في القران صراحه لا ينفع الى العصور الماضيه ولا ينفعنا في هذا العصر لا هو هو هو ما بيقراش القرآن أصلا هو لو أقبل على كتاب الله هو لو قلبه ده نور كتاب ربنا لو ده عشان كده أبو سليمان الدراني كان له كلمة عجيبة قوي قوي هو من أئمة الإسلام الكبار كان يقول إني لأمر على الآية فأمكث فيها بالخمس ليالي ايه واحده آية واحدة يعني أقعد في الآية خمس خمس خمس ليالي قيام ليل كل ليلة واقف ثلاث أربع ساعات بصلي بآية واحدة وتاني يوم نفس الآية يا فلا الله.
أقطعها إلى التي تليها إلا بأن أقطع الفكرة فيها يعني بيقول ما اقدرش ان انا اعديها للايه اللي بعدها غير لما اقوم خلاص بقى إيه، يعني عارف يقول لك ايه إيه، إيه، افصل دماغي بقى خلاص عن ايه خلاص ما اقعدش افكر فيها ليه لان خلاص مش هقدر ان انا انا عايز اقرا الايات اللي بعدها اين نحن من هذا يعني سوره الم... ال- ال- الزلزله يقعد فيها شهر طب الكلام ده يبقى سوره الزلزله شهر يعني يعني هكذا ربي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
القران 600 صفحه صح ولا لا نعم.
نزل على 23 ايه 23 سنة يعني كل سنة كان بينزل كام قد ايه يعني اقسم 600 صفحة كده اقسم اقسم 30 جزء على 23 سنة ها يبقى يبقى كل سنة كان حوالي جزء وايه جزء ويعني تقدر تقول جزء وربع يعني حوالي 25 صفحة في السنة يعني 25 صفحة او 24 صفحة في 12 شهر يعني في الشهر كان ينزل صفحتين المعدل يعني في ال 30 يوم كان ينزل قد ايه 30 سطر ان شاء الله يعني في اليوم سطر يعني الصحابة اللي خلاهم صحابة انه كان كل يوم بيعيش مع سطر نعم ان كان كل يوم سطر واحد من القرآن ولكن قاعد يعيش معاه طب ما- ويفهم ما تيجي فيه.
ناخد ده واجب عملي يا دكتور حازم ان احنا هنقعد النهارده النهارده واحنا بنتكلم نمسك ايه من ايات آه، كتاب الله عز وجل وليكن في سوره الزلزال او غيرها من السور ونعيش مع الايه جميل جدا آه، و- ولا نعيش نضر مع سطر.
بها الا حينما نفهمها تعالى ما نعيش مع سطر واحد دلوقتي نعم.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت.
انكدرت نعم.
واذا الجبال سيرت واذا العشائر عطلت سطر نعم خلاص وكمان ده احنا كده كمان يعني ايه ضميرنا يعني عندنا حته يعني ده كده سطر ونص كمان اذا الشمس كورت تخيل انت يعني ايه الشمس كورت ما عادش في نور اصلا والشمس خد بالك هي اللي بتنور للقمر كمان فلا عاد في نور لا نهار ولا ليل ما عادش في نور تخيل واحد صحي من النوم الساعه 2 بالليل لقى النور مقطوع يتجعز ولا لا صحيح طب لو فار مثلا عدى جنب رجليه هيتنطط شقلباز ايوه ليه هو مش فاهم في ايه اصلا صحيح.
يعني هو هو هو رعب البعث في الظلمات ايه رعب البعث ايه ان انت طالع سامع الناس كلها بتصرخ انت مش عارف الناس بتصرخ ليه اصلا يعني يعني ملكات جمال العالم طالعين من تحت التراب حد بيبص لهم هو مين اللي في الظلمات ده يبص لحد صحيح.
اغنى مليارديرات العالم اللي الناس بتتابع اخبارهم على الفيس وعلى الواتس وعلى السوشيال ميديا طالعين من تحت التراب حد بيبص لهم يبقى الظلام بيخلي الناس لما بيسمعوا حد بيصرخ بيتفزعوا هو بيصرخ ليه هو بيتعذب طب بيتعذب ازاي طب بيتعذب على ايه يبقى الغموض ده بيعمل نوع من انواع الرعب نعم.
نوع من زي- عشان كده ربنا يقول لك كلا سيعلمون يعني ايه سي- سيعلمون ايه يا رب سيعلمون وخلاص ثم كلا كلا يا رب سيعلمون سيعلمون ايه يا رب سيعلمون وخلاص يا رب سيعلمون ايه فين ال... فين يا رب تبيين ال- المعلوم هنا اسلوب الغموض ده اسلوب بيفيد ايه لما يجي انت مثلا ماشي في الشارع فواحد عادي اه واحد زي كده ايه خبطت في كتفه قال لك ايه ده انت مش عارف انت بتتكلم مين ولا ايه انا هوريك هتخاف ولا لا صحيح لا مش هتخاف أنا بس- لو انا مش هتخاف هتقول لي اعلى ما خلاك اركب يعني هتعمل ايه يعني انما تخيل مثلا واحد مثلا ايه لواء في مخابرات مثلا مم.
اه فانت مثلا قمت خاطف فيه قال لك انا هوريك هتخاف ولا لا طبعا هتخاف ليه لانه يقدر ينفذ عنده سلطه ومنصب لانه عنده سلطه يقدر ينفذ يبقى لما يكون الغ- ال- الترهيب غامض من ذو قدره على تنفيذ اي شيء بيبقى مرعب اكتر من التصريح يا الله اكتر من انه يصرح فعشان كده اذا الشمس كوره الظلام محدش عارف في ايه آه كله صاحي طالع من تحت التراب على الظلام دامس واذا النجوم انكدرت انكدر ديت ل- معناها غرى نورها انما في معنى تاني في اللغه في الانكدار خطير جدا يقول لك انكدر القوم على القوم اي هجموا عليهم فجاه باغتوهم بالهجوم إ- اذا النجوم انكدرت هجمت النجوم على الارض يعني تخيل ان ان تباغت تخيل بقى مجرات بتهجم على الكره الارضيه عشان كده دكت الارض ايه دكة.
دكا دكا ها رجت الارض رجه ايه اللي بيرج في الارض وايه اللي بيدك في الارض الصدمات كونيه فيها نعم.
واذا النجوم انكدرت طب النجوم كانت بتفيد ايه كانت بتفيد الجهات اعرف فوق من تحت ما عاد يبقى ظلام ما عادش في نور وما عادش في نجوم لا فوق ولا تحت واذا الجبال سيرت طب الجبال ديت هي سدادة الفواه بتاعت الارض يعني دلوقتي دي ازازه سدادة الفواه بتاعها بتاعتها دي ازازه ميه نار في سدادة فواه لو انا شلت سدادة الفواه يبقى انا بخلي اللي تحت اللي جوه ده يطلع كفور يبقى تفوق يبقى اذا ال- الجبال دي قافله على الحمم البركانيه اللي تحت رجلينا نعم تحت القشره الارضيه الخفيفه دهيت اللي تحت رجلينا حمم بركانيه درجه حرارتها 6000 درجه مئويه يعني درجه حراره سطح الشمس سطح الشمس 6000 بطن الشمس 15 مليون درجه حراره سطح الشمس فانت متخيل آه الجبال ديت بقى لما تصير وتطلع الحمم و- و- والجبال هي سبب اتزان الارض فيحصل زلازل يبقى واحد صاحي على ظلام وعلى زلزال عشان كده ربنا قال يا بقى ايه الله.
واذا الايه واذا العشار عطلت يا ايه الله.
العشار نشوفها في الحلقه القادمه نكمل في الحلقه القادمه باذن الله نكمل في الحلقة القادمة.
الله يبارك فيك ونختم بهذا الموقف كما عودناكم مشاهدينا الكرام أحدهم يقول بعد سلوك طريق الاستقامة هجرني القريب ولامني البعيد وأحسست بالوحشة بدأت بلوم نفسي لعلي أخطأت الطريق وفي يوم بلغ الأمر مبلغه وأنا أقرأ حزبي من القرآن استوقفتني آية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فعاد السكون إلى قلبي وأحسست ببرد اليقين كان هذا لقاؤنا في الحلقة الثانية من برنامج القرآن غيرني يشرفني ويسعدني أن ألقاكم غدا إن شاء الله بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فكونوا معنا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لماذا تكثرون من الترهيب أكثر من الترغيب لا والكلام ده مش واقعي نحن لا نكثر من الترهيب اكثر من الترغيب ولا حاجه بالعكس ايه من الايات من الصور اللي احنا بنقولها التكوين والانفطار والانشقاق خلى شعرك يشيب خلى قلبك يشيب خلى قلبك يرتجف ايه من الايات اللي غير جواك لدرجه ان التغيير يبان على جسدك ازاي اليهود محتلين فلسطين والامه مليار ونص صفر على الشمال خلوهم مليار صفر على الشمال على قد علاقتنا بالقران على قد قيمتنا في تغيير الواقع إننا ظمآن لعيش السعداء